وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم ازرع حبك في قلوبنا اللهم اغرس الشوق اليك في قلوبنا اللهم انا نسالك ان تنبت الخوف منك في قلوبنا ازاي يبقى الانسان ذاكر ويتخلص من الغفله هنا في كلام جميل قوي قال ايه ولا ينكشف حجاب الغفله عنه الا بالانزعاج الناشئ عن انبعاث ثلاثه انوار في القلب اول حاجه تهمني هنا كلمه الانزعاج رؤي بعضهم وهو يجلس مستوفزا قيل ما هذه الجلسة؟ قال من يخشى الموت جلسة من يخشى الموت عايزك اجعل الموت نصب عينك إذا قمت وتوسد الموت إذا نمت دايما تبقى جاهز إنك هتموت اللي بيتجهز إن هو يقابل ربنا ما يغفلش يبقى اه مرعوب اللي هي الانزعاج منزعج منزعج هكرر تاني لانها لسه شغلاني لحد دلوقتي قضية انت فعلا مقدر انك لما توضع في القبر هتسأل عن كل لحظة من لحظات حياتك مقدر دي انك هتسأل وتحاسب يعني هتتسأل عن كل ثانية في حياتك انت في الدقيقة دي عملت ايه عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه انت مقدر دي انك هتسأل عن كل دقيقة انت عملت ايه ما عملتش ليه لما وكيف انت مقدر انك هتتسأل وهتقع في الموقف ده يعني اتمنى ان انا يعني إيه إيه اخدكم القبر وتنام كده في القبر أه، تنام فعلا ويقول لك قوم اقعد او مش قوم اقعد يقعدانه اقعدك يقول لك من ربك واسالك كده وانت قاعد في القبر وشوف وضعك هيبقى شكله ايه وضعك هيبقى شكله ايه وانت بتسال انت بقالك اسبوع ما فتحتش المصحف اخر اسبوع في حياتك ليه انت مقدر دي الكلام ده هو اللي يزعجك ينزعج الانسان بثلاث حاجات الايه بالانزعاج الناشئ عن انبعاث ثلاثه انوار في القلب اولا نور ملاحظه نعمه الله تعالى في السر والعلن في الظاهر والباطن حتى يغمر القلب محبته جل جلاله فان القلوب فطرت على حب من احسن اليها هو ده مستخلص من منزلة اليقظة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين بيقول ايه ان القلب اذا تيقظ فاول لحظات هذا القلب لحظ القلب الى النعمه وكلما حدق قلبه وطرفه في نعم الله عليه شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها والوقوف على حدها فاعترف بمنه الله فيها وعجز عن شكرها فيوجب ذلك امرين حب الله والازراء على النفس يبقى عندك حاجتين أول حاجة ساعة الإنسان ما ينزعج قلبه يشوف نعم ربنا عليه أول نعمة هتلاحظها نعمة الإمهال إن ربنا سابك لحد دلوقتي لم يبطش بك ولم يعاقبك ولم يسلب منك النعمة بل نعمة أن أيقظك ونبهك فتحت عينيه عن نعم افتح عينيك على نعم ربنا عليك وإذا فتحت عينيك على النعم تشوف نعم لا قبل لك بها قول الحمد لله اشهد ان الانسان اول ما يتخلص من الغفله و... ويدخل في الذكر في اليقظه اول حاجه يشوفها نعم ربنا عليه اول حاجه تفاجئه في النعم انها كتير قوي كتير قوي لا تعد ولا تحصى وان هو ما يستاهلش اللي هو فيه ده ده فلان اللي احسن منه مبتلى بكذا وفلان اللي احسن منه مبتلى بكذا وفلان وهو الحمد اللهم لك الحمد ده فلان اللي كذا انا عندي كذا ومش عند فلان كذا الحمد لله فلما يشوف النعم الكتير دي يحصل له حاجتين حب الله انك تحبه بقى انك انت عاصي وبيديك وعاصي وبيز- وبيزيدك وعاصي وبيسترك وعاصي وبيعافيك وما بتشكرش وبي بيمهلك فتحبه التانية الإزراء على النفس يا ده أنا وحش قوي بقى أنا بعد ما يديني كل ده وأنا ما بعملش حاجة فيسري على نفسه فتستوجب ال- ال- ال- العبادتين الجليلتين دول حب الله والإزراء على النفس يبقى أول حاجة أول نور ملاحظة النعمة اتنين نور مطالعة جناية النفس حتى يوقن بحقارتها وتسببها في هلاكه فيعرف نفسه بالازدراء والنقص ويعرف ربه بصفات الجمال والكمال فيذل لله ويحمل نفسه على عباده الله لشكره وطلب رضاه يبدا النظر الثاني اللي ينبهه من الغفله مطالعه الجنايه مطالعه الجنايه والوقوف على الخطر فيها والتخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها احنا قلنا ما منا من عبد الا وله ذنب اللهم تب علينا يا رب اللهم اغفر لنا واعف عنا يا رب مطالعه الجنايه لما قال ابن القيم ان شروط التوبه سته مش اربعه شروط التوبه الاربعه المعروفه الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العوده ورد المظالم ابن القيم زود عليهم اتنين اللي هي الإيمان والعمل الصالح اللي هو إلا من تاب وإيه وآمن قال الإيمان يعني العلم الإيمان اللي هو العلم بإيه العلم بإن ربنا كان يراك وأنت تعصاه كان معك وأنت تخالفه ده الإيمان إلا من تاب وإيه وآمن عشان كده لما بقول لك مطالعة الجناية العلماء اختلفوا اختلاف طويل قوي وعريض كده في ما هو الأنفع للعبد أن يذكر الذنب أم أن ينسى الذنب يعني إنسان حصى معصية وتاب منها أنسى الموضوع برمته بقى وخلاص ولا أفضل فاكر ذنبي وألح على نفسي به قالوا أن ينظر إلى الأنفع له فإذا كان حا- في حال صفاء وعبادة وصحة حال مع الله ينسى الذنب فذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء أما إذا وجد في نفسه غفله أو فتورا أو شهوة يتذكر الذنب ليكسره ويدفعه إلى مزيد من العمل والإقبال يبقى القضية مش قضية أنسى الذنب ولا ما أنساش ده حسب الحال لأن أحيانا ذكر الذنب خطر قالوا من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته إذا الإنسان بص على الذنب واستحلى الذنب يبقى دي علة من علل التوبة يبقى كده ما تابش لأنه فقد شرط الندم يبقى كده الذنب يعود إليه اسمه مرة تانية عشان كده بنقول ايه ان اللي تاب من ذنب يا ترى يرجع لمقامه الاول ولا اقل منه ولا اعلى منه نقول احيانا الانسان اذا اذنب ذنب يعني مثلا ايه نظر الى امراه متبرجه وان تاب تبت الى الله استغفر الله العظيم تبت الى الله خلاص غفر هذا الذنب اذا نظر تاني يرجع اليه اسم الذنب الاول لان دليل انه ما تابش يبقى اذا الانسان تاب من ذنب ثم عاد اليه حبطت توبته الاولى وعوقب بالاسمين معا لان عودته الى الذنب احبطت احبطت التوبه ودليل على انه لم يتب لذلك بنقول ايه النهارده في التخلص من الحجاب ده آه، ان الانسان يم- حجاب الغفله ان الانسان يجب عليه للتخلص من الغفله ان يجعل ذنبه نصب عينيه نادما عليه مش بيفتكر الذنب وخلاص لا نادما عليه تجديد الندم دوما يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تبقى هي دي حاله كلما تذكر ذنبه كلما تذكر ذنوبه حاله حال الندم حاله حال الندم والألم مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها ابن القيم بيقول ومن النكت اللطيفة في أمر الذنب وهي الخطيرة أيضا أن العقوبة قد تتأخر حتى ينسى الذنب ثم تفجأ العقوبة وقد نسي سببها يعني ممكن تعصي محمد بن سيرين يقول أنا أعلم سبب هذا الغم ذنب ارتكبته منذ أربعين سنة جات له العقوبة بعد إيه؟ بعد أربعين سنة رأى الشيخ رجلا ينظر إلى حرام إلى محرم فقال لتجدن غبها ولو بعد حين قال فنسيت القرآن بعد عشرين سنة ممكن المعصية تعصي النهاردة وتيجي العقوبة بعد خمس سنين بعد عشر سنين بعد عشرين سنة بعد أربعين سنة والمشكلة الكبيرة أن أن تأتي العقوبة وأنت أضعف ما تكون عارف الخطر إيه؟ أن تعاقب بالخذلان وأنت أحوج ما تكون إلى التوفيق ان ربنا سبحانه وتعالى يخذلك في الوقت اللي انت محتاج فيه ربنا ويتخلى عنك في الوقت اللي انت محتاج فيه إن- انه يقف معك دي اشد بقى اشد العقوبه اشد العقوبه الوقوف على الخطر فيها والتخلص من رقها احنا بنقول دايما ان الشيطان يريد ان يجعل المعصيه خندقا يحاصرك فيه تخلص من رق المعصيه وهو قطع تعلق القلب بالذنب الذنب ما يبقاش في قلبك اخرجه من قلبك وهو ده اول شرط من شروط التوبه الاقلاع عن الذنب اخرجه من قلبك يبقى اول حاجه نور مطالعه النعم اثنين نور مطالعه الجنايه الذي يكسر النفس ثلاثه نور الانتباه لمعرفه الزياده والنقصان من الايام فيدرك ان عمره راس ماله فيشمر عن ساعد الجد حتى يتدارك ما فاته في بقيه عمره الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام كل يوم بيعدي خسارة ده أنا عايز أقول مش كل يوم كل دقيقة كل ثانية بتعدي من عمرك خسارة خسارة إن أنت ما استغلتهاش في طاعة الله يا خسارة والواحد لما يتقدم به العمر ويضعف عايز يقول للشباب كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود اعملوا يا شباب فإنما العمل في الشباب وفين الأيام اللي كان الإنسان بيقدر يعمل فيها كده ويقدر يعمل فيها كده ويعمل فيها كده دلوقتي مش قادر الصحة مش مساعدة فلذلك فرصتك النهارده انك تعمل ملاحظة الزيادة والنقصان من الأيام كل يوم بيعدي نقص في عمرك نقص في رأس مالك نقص في صحتك نقص في إمكانياتك نقص في مواهب الله لك كنا لسه بنقول امبارح في مسألة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان ربنا بيدي الانسان فرقان يبين له الصح كده بس دي بتاتيه باشارات اشارات مطلوب من العبد انه يفهمها يقول ان سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي العلماء لحد دلوقتي والمفسرين مش عارفين يعني ايه برهان ربه برهان ربه جاله فرقان عشان كده بنقول ان سيدنا يوسف ما همش لم يهم ولقد همت به هي همت ولكن هو ايه هم بها لولا لولا حرف امتناع الامتناع يبقى ما- ما همش هم لولا ان راى برهان يعني لولا ان راى برهان ربه لهم لكن لما راى برهان ربه ما همش البرهان ده زي ما بقول كده اشاره من ربنا انقذته سيدنا يونس لما خرج واشتدت الريح إشارة ساهم فكان من المدحضين إشارة نط في ال- في البحر وهو لا يدري ما ذنبه هو ما يعرفش ايه الغلط فين بس في إشارة ان انت غلط فقفز فلذلك بنقول ايه ده الشاهد هنا ان تأتيك الإشارة من الله ان الصح اهو الإشارة من الله ان انت غلط الإشارة من الله مرة ما فهمتش واثنين ما فهمتش ثلاثة ما فهمتش تنقطع عنك الإشارات حقيقي ممكن يصل إنسان إلى أعلى مرتبة في الولاية والقر... ويكون من المقربين والسابقين وبعدين ينزل بدليل بلعام فقالوا لي قال لا ما كان مفتون في الاصل قال لا علم اسم الله الاعظم وبعد كده اخلد الى الارض واتبع هواه فبقى كلب فالشاهد ايه هنا ان اوعى تغتر ولذلك دي بنقول عليها اجتهادات في علم حال القلوب مع الله قلناها من زمان ان الله قد يري العبد في بداياته نهاياته وقلنا كده برضو في علم المعامله ان الله قد يرفع العبد من مقام الى مقام اعلى منه وهو لا يستحقه وقد بقي عليه من اصول المقام الاول شيء فيطلع عليه من المقام الاعلى فيصلحه قال سبحانه وتعالى وما منا الا له مقام معلوم وربنا قال هم درجات عند الله الناس الناس دول اللي قاعدين قدامي ال 10 15 دول ها وهم ماشيين لربنا كل واحد له مقام وله درجه وله منزله كل واحد له حال ربنا جل جلاله قد يرفع انسان فوق مقامه يعليه درجه اصل هو الدرجه اللي هو فيها بيفهم قد كده بيشوف قد كده بيعمل قد كده لما ربنا يعليه درجه يلاقي نفسه شايف اكتر من اللي هو فيه وحاسس باكتر من اللي هو بيعمله ربنا رفعه الدرجة دي رغم ان الدرجة اللي هو كان فيها لسه هو ما خلصش اللي عليه فيها اصل كل درجة لها حساباتها يعني الدرجة دي بيكون بيسبح مئة ألف تسبيح الدرجة اللي بعدها بمئتين فهو لسه في المية يا دوبك وصل لمية وخمستاشر طب الخمسة وسبعين دول وهو طلع فعلا لسه باقي عليه شيء فهو يطلع وهو في المرتبة الأعلى إلى المرتبة الأدنى التي كان فيها فيصلح ما بقي عليه فإن لم يصلح وانشغل بالأعلى نزل إلى أقل من التي كان فيها قل لي جبت الكلام ده منين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة الحديث ده أنا أتهيب إن أنا أشرحه بس هو ده معنى الكلام اللي احنا قلناه ده إن الرسول كل يوم ربنا بيرفعه مقام بيرفعه مقام بيرفعه مقام فلما يشوف المقام ال... العالي اللي هو فيه وينظر الى المقام اللي كان فيه يستغفر يستغفر ويتوب والا الرسول كان بيتوب من ايه اتوب الى الله في اليوم 100 مره بيتوب من ايه وانا متاكد انك ما بتتوبش كل يوم 100 مره ما بتتوبش التوبه اللي هي توبه النبي بتتوب توبه الكذابين وحتى توبه الكذابين بتاعتك ما بتكملش المية في اليوم اللهم تب علينا يا رب يا رب فالانتماء إلى معرفة الزيادة والنقصان يا جماعة قلت لكم الطريق لربنا ده مفيش وقوف يا طالع يا نازل فإن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان المقصود إنك أنت تبقى منتبه يا ترى أنا بزيد ولا بنقص قول لا الحمد لله انا زي ما انا ما ينفعش يبقى انت مش فاهم انت بتنزل بس فدلاهما بغرور انت مغرور مغرور في النزول ومفكر انك بتطلع مغرور في النزول وتفكر انك ثابت انتبه قال ايه فيظل ملاحظا لذلك كله فينزعج القلب ويورثه ذلك يقظة تصيح بقلبه الراقد الوسنان فيهب لطاعة الله سبحانه وتعالى فينكشف هذا الحجاب ويدخل نور الله قلب العبد فيستضيء الحجاب التاسع حجاب العادات والتقاليد والأعراف بعض الناس يكون عبيدا للعادة تقول له لم تدخن يقول لك عادة سيئة أنا لا أستمتع بالسجارة ولا ضرورة عندي إليها إنما عندما أغضب فإني أشعل السجارة وبعد قليل أجد أني قد استرحت بذلك صار عبد السجارة فصارت حجابا بينه وبين الله ولذلك أول سبيل للوصول إلى الله خلع العادات ألا تصير لك عاده فإن الإنسان عبد عادته فإن الإنسان عبد عادته فلكي تصل إلى الله لابد أن تصير حرا من العبودية لغير الله قال شيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله ولا تصح عبودية ما دام لغير الله فيه بقية فلابد أن تصير خالصا لله حتى يقبلك حجاب العاده اقعد عدل يقول اصلا انا متعود ان انا مد رجلي تعالى الساعة 11 لا، اصلا انا متعود ان انا اصحى على الظهر اعمل كذا اصلا انا متعود ان انا اكل في الوقت ده الشيخ لما في منزلة اليقظة وانا بفكر بقى ان انا اعمل لكم درس زياده في, ال- في اليوم ده بس مش عارف احطه امتى في ق- في قراءة في قراءة منازل السائرين المنزلة نفسها بس آه، في منزلة اليقظة انزعاج قال اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير من حقها والثاني له مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها و والوقوف على الخطر فيها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها والدرجة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام قال وجماع ذلك كله خلع العادات وجماع ذلك كله إيه؟ خلع العادات ألا تكون لك عادة ابن القيم بيقول في الفوائد آه الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد إن ما يبقى لكش عادة يقول اصل انا اذا غيرت نومتي ما اعرفش انام اصل انا متعود ع- ما فيش حاجه اسمها متعود اصلك انت عبد وفي سجن الدنيا سجن المؤمن فلذلك اهم شيء اقطع عادتك ما تبقى لكش عاده انت متعود عليها وخصوصا فيما يخالف الشرع ما تبقى لكش عادة في الشهوات ما تبقى ما تبقى لكش عادة في المباحات لكن بنقول لا تقطع عادتك عن الله فيقطع الله عادته عنك كررت الكلمة دي في الفترة الأخيرة كتير انك انت ربنا انت تعودت انك انت تد- تدفع كل شهر خمسة جنيه وتعودت ان ربنا بيعافيك من البلاء بسرعة لما تبتلى بتدعي ربنا يعافيك دي عادة ربنا معاك ودي عادتك مع ربنا ما تقطعش عادتك عن ربنا عشان ربنا ما يقطعش عادته عنك فهمت؟ لذلك بنقول ايه؟ خلي بقى ليك عاده مع الله. وهو ده من علم المعامله. من علم المعامله مع الله عز وجل انك انت تتعود ان تؤثر الله. بمعنى ان انا الاحظ نفسي ان لما يبقى غالب علي النوم قوي اقوم اقرا ربع وانا غالب عليا النوم ده وبيبقى احلى ربع ربع من القران وهي انام وانوي بي اني اثرت الله على شهوه النوم انه لما يبقى تعبان خالص ومش قادر اقف على رجليا اقوم اصلي ركعتين وانا واقف بنية أني أوثر الله على راحتي إن لما أمر بزنقة فلوس والنهاردة لسه 17 18 في الشهر وما فاضلش إلا 10 جنيه أقوم أتصدق منها بجنيه في وقت الزنقة ده أن تنفق وأنت صحيح ها شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى أنوي بيها أني أوثر الله على نفسي بجنيه هي دي ان يبقى ليك عادات مع الله في عبادة الله كنت بقول لل- لل- لولادي كده انك انت عايزك تصلي كده 100 ركعة 200 ركعة كلها ب ألم نشرح وقل هو الله أحد وثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود بس مش مش على طول مركز هم تمانية هم تمانية هم تمانية أمال فين بقى؟ كثرة الصلاة واسجد واقترب إنك تصلي في ليلة 100 ركعة 200 ركعة 300 ركعة في ليلة 400 ركعة 1000 ركعة في يوم وليلة كتر الصلاة يبقى ليك عادة كل سنة تعملها دي مرة إن يبقى ليلة دي يبقى يوم الصلاة الصلاة كتير ان يبقى ليك مره تختم القران في يوم هذه الاشياء هي اللي بنسميها بقى ايه طفره احيانا لما بتغلب الغفله وتطبق وتستولي على العبد وتحيط به بيحتاج الى طفره تخرجه من اللي هو فيه ده حاجه تنعشه كده تخليه ينط افزل فوق افزل تطلعه من المقامات اللي احنا بنقول عليها بقى انه في المقام اللي هو بقاله مركن فيه و, و... و- قاعد فيه بقاله سنين ينط نطه يقفز قفزه عمل بقى فز زي ما قلنا كده ختمه في يوم آه، آه، 200 300 400 ركعه في يوم 1000 ركعه في يوم آه، آه، 200 300 ألف تسبيحة ولا استغفار ولا صلاة على النبي ذكر في يوم 500 ألف في يوم إن هو ي- يواصل يوم ويومين في الصيام يعمل عمل يحيي قلبه وينعشه ويعليه مش الأعمال الرتيبة الروتينية المكررة اللي بدون قلب اللي هي شغال فيها هي هي كل يوم وعايش حياة بطيئة رتيبة مملة تودي النار والعياذ بالله أسأل الله أن يحيي قلوبنا وتوبوا إلى الله